بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله يا سلام شوف بقى تحس كده تحس كأن ربنا مالك الملك وملك الملوك جل وعلا بيقول لك مالكش مالكش مالكش ففروا إلى الله فتذكر عبد الله يا سبحان الله شوف تحس بالود بقى كده والرحمة يعني فعلا ورحمتي وسعت كل شيء فتذكر عبد الله عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين هتلاقي طريق الحق ده ماشي فيه ناس قليلة جدا وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين هتلاقي طرق الباطل كتيرة كتيرة إليك أفر من دللي فرار الخائف الوجل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعدل ففروا إلى الله اللي عايز تفر الى الله سبحانه وتعالى اسال نفسك هل انت من الصحابه اللي استجابوا لهذا النداء ففروا الى الله ام انت من الذين يفرون من الله انت بتدعو الى الله ولا المساله مش شغلاها انت مين فيهم انت مين فيهم انت عايزك تلقي الحديد زي ما سيدنا سلمان كان عنده همه والقى الحديد ورايح يبحث عن ديانه الحق عايزك تلقي الحديد اللي مكتفك من لبس الحجاب تفر الى الله تفر الى الله
ففروا إلى الله هي الساعات تحترم الأماني وتثني في تسربها الأوانا وتستدعي من الواعي ففروا إلى الله انا عايز اوصل الى طريق الجنه عايز ربنا يرضى عني عايز ان انا اكون من اهل الصلاح من اهل الايمان من اهل التقوى فر الى الله فر الى الله
ففروا إلى الله سيدنا سلمان كان قاتل النار عند المجوس يعني افضل واحد عندهم مكانته عاليه رغم ذلك ضحى بالمكان الاجتماعي ضحى بالمال ضحى بالميراث ضحى باهله ضحى بكل شيء عشان يبقى سلمان منا اهل الجنه فر الى الله والله لا تكون في الدنيا متعه كامله المتعه كلها في الجنه المتعه كلها في الجنه جنه الدنيا هي انك انت تكون مطيع لله جنه الاخره لن تدخلها الا اذا دخلت جنه الدنيا هي كده هي كده. فر الى الله ماشيطة بنت فرعون وقفت بقى وشوف المشهد مؤثر ازاي وقفت الام وخدوا اول ابن من ولادها قدام عينيها وخدوه ورموه في الزيت المغلي اول ما نزل الطفل الصغير انفصلت اللحوم عن العظام عظم ابنها طفى فوق الزيت والام شايفه قعدت تفتكر الايام اللي مرت بينها وبين ابنها الصغير لما كانت حامل فيه لما ولدته لما رضعته لما كانت بتلعب لما كانت بتاكله لما سهرت الليالي لما كان بيعيا وتقعد سهرانه جنبه لما ولما شريط الذكريات بقى يمر قدام عينيها وهي تبكي ودموع على خدها خدوا الابن الثاني رموه في الزيت خدوا الابن الثالث ورموه خدوا الابن الرابع ها هتعملي ايه انا برضه سبت يلي لسه ما بتصليش فر الى الله يلي واقع في الخمر والمخدرات فر الى الله يلي بتشرب دخان فر الى الله يلي مش هتسح حجاب فر الى الله يلي بتربي الام والاب فر الى الله ففروا إلى الله النفس تبكي على الدنيا وقد علم أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها
أيها الأحبة في الله يسر إخوانكم في تسجيلات صوت الإسلام من القاهرة أن يقدموا لكم أروع إصداراتهم ففروا إلى الله لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار والآن مع فضيلة الشيخ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة ونحن الليلة على موعد مع محاضرة غالية بعنوان ففروا إلى الله الحقيقة يعني الموضوع ده في غاية الأهمية في هذا الزمن بالذات هو مهم يعني الموضوع نفسه مهم في أي وقت لكن في هذا الوقت تزداد الحاجة إلى الكلام عن هذا الموضوع بالذات في زمن الغربة الثانية يا جماعة اللي احنا عايشين فيه دلوقتي أي مؤمن بيحس بغربة شديدة جدا ووحشة بيحس إن في بينه وبين العالم من حواليه فجوة شديدة السبب في ده كله إيه؟ إن المؤمن عايش في دنيا والناس ده عايشة في دنيا تانية خالص المؤمن قلبه كله موصول بالدار الآخرة بجنة ونار وقبل ذلك بالفوز أو ال- إن هو عايز يفوز برضوان العزيز الغفار سبحانه وتعالى الفساد انتشر في الكون كله كما قال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس في عز الفساد ده كل المؤمن عايز يعيش دينه عايز يعيش في رحاب التقوى في رحاب السنة في رحاب هدي النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم يعيش إزاي الكلام ده كله لابد أن يفر إلى الله لابد لابد من الفرار إلى الله فإن كان الفرار إلى الله عز وجل واجبا في كل وقت فيزداد وجوبه في زمن الفتن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي اسمع لقول حبيبك بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ الغربة اللي احنا عايشينها دلوقتي فطوبى للغرباء في خارج مسلم في- كما في رواية الطبراني في الكبير بإسناد حسن قيل من الغرباء يا رسول الله عرفنا من هم الغرباء فقال صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون إذا فسد الناس لما الناس تبقى كلها في الفساد والناس دول يكونوا في عين الصلاح هم هؤلاء هم الغرباء في رواية الترمذي بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل من الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد من سنتي وفي رواية أحمد بسند صحيح قال أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم يبقى أهل الغربة أهل صلاح وإصلاح عايشين في تقوى الله عز وجل وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت بيدعو الكون كله ليعبدوهم لله كما قال تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم ربيع بن عامر لما دخل على رستم ودايما بنكرر الكلمة دي لأن هي دي وظيفة المؤمن يا جماعة هي دي وظيفته اختصرها ربيع بن عامر في كلمتين لما سأله رستم قائد جيوش الفرس من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة هو ده المؤمن المؤمن مش شايف دنيا وبس لا شايف دنيا وآخرة شايف دنيا وقبر ونعيم وعذاب وبعث وحساب وصراط ووقوف بين يدي الحق جل وعلا وميزان وقنطرة وجنة ونار كل ده شايفه مش قد إيه ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله كان يقول فإذا أراد الله بعبد خيرا اللي يحصل فجر في قلبه عينين عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار فإذا ما تكلم أو فعل أمرا فإنه يعرض قوله وفعله على الجنة والنار إن كان يوصل إلى الجنة يمضي هذا العمل أو هذا القول وإن كان يوصل إلى النار يقف ويبتعد عن أسباب دخول النار عافانا الله وإياكم منها يبقى احنا عايشين في زمن غربة يبقى يزداد الوجوب أو وجوب الفرار إلى الله عز وجل في زمن الغربة وإن كان الفرار إلى الله واجب في كل وقت وحين لكن يزداد أكتر في وقت آه، زمن الغربة اللي احنا عايشينه يزداد إحساس المؤمن بقى بالغربة اللي احنا عايشينها يا جماعة لما يعلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الأمة ديت هتفترق إلى 73 فرقة معقولة أي نعم أخبر بذلك الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى الحديث عند ابن ماجه بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة والذي نفسي بيده خد بالك من حاجة النبي ما كانش بيقسم كتير لأن النبي هو الصادق صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يقسم إلا نادرا فلما يقسم النبي عليه الصلاة والسلام يبقى معناه الأمر ده في غاية الخطورة وغاية الأهمية يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة خد بالك بقى كلها في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله يعني هم 73 فرقة في منهم 72 فرقة في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم اليوم دي امتى في عهد النبي الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي خد بالك بقى المسألة كده إيه بقت صعبة شوية النبي بيطلب منك ان انت تبحث عن الطريق الوحيد اللي يوصل الى مرضاة الله عز وجل والطريق دوت هو الطريق الوحيد من بين 73 طريق 72 طريق يودي النار وواحد بس اللي يودي الجنة طب ازاي نسلك هذا الطريق اسمع لقول ابن مسعود كما في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال فقال وتلك السبل ما من سبيل منها إلا وعليه شيطان يدعو إليه ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ها ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يبقى في خضم الفتن الشديده اللي احنا عايشين فيها يا شباب والغربه المريره اللي احنا حاسينها ياتي نداء حنون من فوق سبع سماوات من رب رحيم ودود وسعت رحمته كل شيء نداء يفتح باب الامل لكل مسلم نداء يربط على قلوب الموحدين ايه هو النداء ففروا الى الله يا سلام شوف بقى تحس كده تحس كأن ربنا مالك الملك وملك الملوك جل وعلا بيقول لك مالكش غيري يا سبحان الله شوف تحس بالود بقى كده والرحمة يعني فعلا ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى يبقى ففروا إلى من؟ إلى الله ومع ذلك مع إن النداء الحنون ده جاءنا من أكثر من 1400 سنة لم يستجب لهذا النداء إلا ثلة قليلة ميمونة مباركة يقول جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقليل من عبادي الشكور يبقى أهل الغربة أهل صلاح وأهل إصلاح عددهم قليل لكن ما ضرهم أنهم قليل المهم ان هم قلبهم موصول بالله عز وجل فاهل الايمان والتوحيد دائما قليل الفرار كم نوع يا شباب عايزين بس نتكلم عن حته ان الانسان يفر الى الله مالكش غيره والله والله ما لك غير الله سبحانه وتعالى لا ملجا ولا منجا من الله الا الا اليه سبحانه وتعالى الفرار كم نوع نوعين فرار السعداء وفرار الأشقياء فرار السعداء الذين يفرون إلى الله فرار الأشقياء الذين يفرون من الله خد بالك من حاجة هتلاقي أهل الإيمان خصوصا في الزمن بتاعنا ده زمن الغربة زمن الفتنة اللي احنا عايشين فيه ده هتلاقي عددهم قليل جدا يعني ممكن تلاقي من بين كل ألف أو ألفين أو عشرة تلاقي واحد فقط هو اللي فعلا إنسان تقدر تقول إن ده إنسان مؤمن ولا نشهد لأحد إلا بظاهر أفعاله إنما القلب لا يعلم ما فيه إلا, إلا الله سبحانه وتعالى ولذا قال أحد السلف عليك بطريق الحق خليك ماشي في طريق الحق خليك خلف النبي صلى الله عليه وسلم امشي في الطريق اللي يوصلك إلى الله عز وجل عليك بطريق الحق خد بالك بقى ولا تستوحش لقلة السالكين هتلاقي طريق الحق ده ماشي فيه ناس قليلة جدا وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين هتلاقي طرق الباطل كتيرة اديك مثل بسيط خالص بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم آه يعني بص مثلا مثلا لصلاه الفجر انزل مسجد كده خش صلي صلاه الفجر في مسجد هتلاقي كام واحد في المسجد هتلاقي خمسة ستة ده إن- ده إن لقيت يعني فاهم ازاي ان شاء الله تلاقي هتلاقي خمسة ستة في نفس الوقت بص على اي صاله ديسكو بص على اي سينما على اي مسرح هتلاقي مفيش مكان مفيش ولا كرسي فاضي فاهم ازاي يبقى طريق الحق قليلين أهل الحق قليلين لكن ما ضرهم أنهم قليل المهم أنهم ماشيين صح وأهل الباطل ممكن تلاقيهم كتير جدا لكن مش مشكلة ولا يهمك خش صلي صلاة الجمعة شوف كم واحد حاضرين قدام الإمام روح شوف في الاستاد كم ألف واحد جماهير غفيرة نسأل الله العفو والعافية يبقوا قاعدين من الساعة 9 الصبح والماتش هيقوم الساعة 3 أو 4 سبحان الله ويوم الجمعة لا صلى جمعة ولا صلى عصر ولا صلى مغرب ولا صلى عشاء وكل ده ايه عشان الفريق القومي وعشان يعني بيشجع النادي بتاعه يعني نسال الله العفو والعافيه انا عايزك بس تسال نفسك سؤال يا اللي عايز تفر الى الله سبحانه وتعالى اسال نفسك هل انت من السعداء اللي استجابوا لهذا النداء ففروا الى الله ام انت من الذين يفرون من الله ما هي الكلام آه، مش بال مش باللسان لا بالفعل احنا عايزين الحال بتاعك انت حالك ايه لما بتسمع حي على الصلاه بتروح تصلي ولا بت- بتقعد في بيتك لما بتسمع نداء المولى عز وجل بان انت تؤدي ما عليك من زكاه المال الصيام الحج الامر بالمعروف النهي عن المنكر طلب العلم الحرص على آه، اصلاح الرعيه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون انت مين فيهم انت بتحافظ على رعيتك ولا سايبهم انت بتطلب العلم ولا مش عايز انت بتدعو الى الله ولا المساله مش شغلاك انت مين فيهم هل انت من السعداء الذين يفرون الى الله ام انت من غير هؤلاء الذين يفرون من الله نسال الله العفو والعافيه عمرك تعبت بالله عليك انا عايزك اسال نفسك وجاوب عن نفسك عمرك ضحيت او بذلت اي شيء عشان تكون مسلم جالك الاسلام الحمد لله رب العالمين وكنت في عافيه لا عمرك يعني خدت السيف ورحت حاربت ولا عمرك انفقت مالك ولا عمرك سبت بيتك وهاجرت عافاك الله من كل هذا ما طلب منك الحق جل وعلا الا انك انت تحافظ على النعمه يا مؤمن يا من رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون والله اعظم نعمه اعظم نعمه واجل نعمه في الوجود ان ربنا خلقك مسلم وخلقك موحد وفوق ده كله ان انت بقيت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم عشان كده بقول لك عمرك في حياتك ضحيت باي شيء عشان تحس بقدر هذا الدين لازم تعرف قدر هذا الدين انا عايز اديك النهارده امثله آه، يسيره جدا وبسيطه جدا عشان تعرف قد ايه الدين كان غالي عند سلفنا الصالح وقد ايه بذلوا الجهد وبذلوا الوقت ويعني بذلوا كل حاجه في حياتهم علشان بس يفوزوا بنعمه التوحيد انا هذكرك اول مثال على فكره المثال الاولاني اللي هذكره ما هوش صحابي خد بالك من الحاجه دي بس رجل شهد له النبي والجنه مع انه ما كانش صحابي مين هو يا ترى زيد بن عمرو ابن نفيل رحمه الله رحمه واسعه زيد بن عمرو بن نفيل الحقيقه مثل عجيب جدا ونادر جدا بين الناس زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو ابو مين انت عارف ابو مين ابو سعيد بن زيد اللي كان من العشره الذين بشروا فيما بعد بالجنه النبي عليه الصلاه والسلام بشر العشره بالجنه هم الحقيقه مش عشره وبس لكن العشره اجتمعوا في حديث واحد هو في كمان 40 غيرهم كنت ذكرتهم في سلسله ثانيه يعني آه، لكن من ضمن العشره الذين بشروا بالجنه سعيد آه، بن زيد بن عمرو بن نفيل ابوه بقى اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل في يوم من الايام كفار قريش طالعين يعني يحتفلوا كده بعيد من اعياد الاصنام بتاعتهم الالهه بتاعتهم المزعومه فقال لهم يا جماعه والله يعني انا ارى ان ال- هؤلاء الناس ليسوا على الحق فايه رايكم احنا الاربعه كده كل واحد يروح في حته ويبحث عن الديانه الحق قالوا ماشي خلاص فكان من بين من سار ليبحث عن الدين الحق كان زيد بن عمرو بن رفيع خد بالك بقى حديثه في البخاري عن عبد الله آه، بن عمر رضي الله عنهما بيقول لك ان زيد انا هقول لك بس معنى الحديث ان زيد بن عمرو بن رفيع خرج الى بلاد الشام يسال عن الديانه الحق عايز يعرف فين الدين الحق فاهم ازاي شوف قد ايه تعب بقى هذا الرجل رحمه الله رحمه واسعه فلقي عالما من علماء اليهود فساله عن الدين بتاعه كلمني عن ديانتك الديانه اليهوديه دي عباره عن ايه بالظبط فقال له يعني انت بتسال ليه قال لعلي ان ادين دينكم يمكن اخش في الدين بتاعك فقال له عالم اليهود ده قال والله لا تكون على ديننا حتى تاخذ بنصيبك من غضب الله سبحان الله يعني هو عارف ان هو على باطل ورغم ذلك بيقول له بيعترف له بيقول له لا تكون على ديننا حتى تاخذ بنصيبك من غضب الله فقال له زيد بن عمرو بن رفيع قال والله ما أفر إلا من غضب الله يعني أنت عايز أخش دينك عشان أفوز بغضب الله طب ده كلام والله لا أتحمل غضب الله فهل تدلني على غيره على ديانة تانية قال والله ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا ان انت تكون على الديانه الحنيفيه قال له وهي وما هي الديانه الحنيفيه قال دين ابراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله قال له طب خلاص خرج من عنده زيد بن عمرو بن نفيل فلقي عالما كل الكلام ده كان فين كان في الشام فلقي عالما من علماء النصارى فقال له حدثني عن دينك قال له لماذا قال لعلي أن أدين دينك إن أنا أكون على الدين بتاعك قال والله لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله سبحان الله فقال له زيد بن عمرو بن رفيع والله ما أفر إلا من لعنة الله بقى أنا جاي أخش دينك عشان أفوز بلعنة الله ده كلام لا أنا ما أتحمل لعنة الله فهل هناك دين غير قال ما أعلمه إلا أن تكون على الحنيفية السمحة قال ما هي قال دين إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله فلما رأى زيد قولهم جميعا في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم عليه السلام ده مين؟ زيد بن عمرو بن نفيل آه، حديث ثاني جميل جدا رواه آه، البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة خد بالك من المنظر ده ساند ظهره كده للكعبة وبيكلم كفار قريش وهو يقول الكلام ده كان قبل البعث يا جماعة فقال يا معشر قريش والله ما منكم من أحد على دين إبراهيم عليه السلام غيري تقول أسماء وكان يحيي الموؤودة يحيي الموؤودة انتوا عارفين كان زمان الراجل منهم كان لما يخلف بنت كان يخاف من العار فيدفنها حية ويردم عليها بالتراب يموتها فكان آه، زيد بن عمرو بن رفيع اللي كان ليه مكارم عجيبة جدا رغم ان كان لسه ايه في الجاهلية تمام لكنه كان على ديانة إبراهيم عليه السلام فسبحان الله فكان يحيي الموؤودة لما كان يلاقي واحد عايز يقتل ابنه يقول له لا تقتلها انا اكفيك مؤنتها انا اكلها واشربها واربيها وكده فياخدها عنده لحد ما تترعرع كده وتكبر يقول له ان شئت دفعتها اليك لو حبيت ارجعها لك ارجعها لك وان شئت كفيتك مؤنتها المهم ان انت ما تقتلهاش فكان يحيي الموؤودة والجزاء من جنس العمل يا جماعه اللي بيعمل خير لازم يلاقي خير والله العظيم بعض الناس تقول لك يا عم اعمل الخير ونمير بحر احنا ما نرموش البحر طب قدم الحد عشان تلاقي السبت ما بنقدمش السبت عشان نلاقي الحد ابدا احنا بنعمل الخير ونحتسبه عند الله سبحانه وتعالى صنائع المعروف تقي مصارع السوء اللي انت بتعمله لازم يبقى لك عندك وعند ولادك وعند احفادك فشوف الجزاء من جنس العمل زي الخير اللي عمله زيد بن عمرو بن نفيل كل الخير ده بقى له بفضل الله عز وجل حديث جميل قوي رواه احمد بسند صحيح قال سعيد بن زيد ده الكلام ده بعد الاسلام يعني الكلام اللي انا ذكرته قبل كده ده كل ده قبل البعث بعد الاسلام بقى طبعا كان زيد بن عمرو بن نفيل كان مات خلاص فلما مات طبعا ابنه سعيد بن زيد إيه الحمد لله كبر والاسلام انتشر في ارض الجزيره تمام واسلم سعيد بن زيد وبشر بالجنه سبحان الله في يوم من الايام سعيد بن زيد هو وعمر بن الخطاب رايحين النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انا استغفر لزيد بن عمرو بن نفيل نستغفر له يا رسول الله ولا هو كافر بلاش نستغفر له فقال نعم استغفروا لزيد بن عمرو بن رفيل فإنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة يا سلام ده شهادة مين ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول لك يبعث يوم القيامة أمة واحدة في رواية تانية جود إسنادها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن رفيل فقال يحشر ذاك وحده بيني وبين عيسى بن مريم أمة لوحده كده بين النبي وبين عيسى بن مريم آه، عليه السلام سبحان الله ده أول مثال أنا بدأت لك المثال بواحد ما هو الصحابي لكن آه، النبي عليه السلام بشر بأنه من أهل الجنة بفضل الله عز وجل. أنا عايز أشوف المثال بقى اللي جاي ده مثال عالي قوي قوي قوي وعايزين نقف معاه وقفة طويلة لأن المثال ده كل شاب وكل فتاة عايشين الآن محتاجين يسمعوا هذا المثال عشان يعرفوا قد إيه الدين غالي قد إيه يا جماعة النبي تعب قد إيه الصحابة تعبوا قد إيه النبي بذل كل حاجة عشان أنتوا تبقوا مسلمين ما ينفعش ما ينفعش بعد ما النبي تعب وتعذب وانضرب واترمى التراب على راسه ووضع سلة الجسور على ظهره واتآذى وانكسرت رباعيته وشج جبينه ونزف الدم الشريف وطرد من مكة وعانى كل هذه المعاناة ودبرت المؤامرات تلو المؤامرات لقتله صلى الله عليه وسلم وفي النهاية احنا بكل بساطة نفرط في ديننا كأن الدين ده ماله لازمة في حياتنا أبدا ما ينفعش ما ينفعش النبي يعمل كل دوت وانت مش حاسس بقيمة الدين ما ينفعش النبي يعمل كل دوت وانت لسه مش لابسه حجاب ما ينفعش بقى النبي يعمل كل ده ويضحي كل ده وانت لحد النهارده مستكتره تلبسي حجاب يا سبحان الله ده اليهود اليهود حاولوا يكشفوا وش صحابيه وشها بس لا رجليها ولا أي حتة في جسمها وشها بس وده معروفة في إيه غزوة بني قينقاع راحت هذه المسلمة عشان تشتري ذهب من واحد من يهود بني قينقاع قعدت على جنب واحدة محترمة يا دوب ادته الذهب عشان يشتريه أو رايح عشان تنقي ذهب وقعدت على جنب قعدت على جنب جالها يهودي عايز عمال يساومها عشان تكشف وشها رفضت سبحان الله فجالها يهودي خبيث فهو ربط آه، يعني آه، أسفل الثوب بأعلى الثوب من تحت كده فلما قامت انكشفت رجلها انكشفت رجليها سبحان الله فلما قامت انكشفت سيقانها فلما انكشفت صاحت المرأة مش متعودة مش متعودة أي حتة في جسمها تبان سبحان الله فكان هناك مسلم غيور رحمة الله على الغيرة فقام فقتل اليهودي فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه وصل الخبر لمين للحبيب صلى الله عليه وسلم عمل ايه النبي عليه السلام ما قالش بقى إنا لله وإنا إليه راجعون خلاص اللي فات مات ما قالش كده أبدا فالنبي عليه السلام جهز جيش كامل وأجلى يهود بني قينقاع من المدينة المنورة خدت بالك المسألة ما هيش سهلة فتيجي النهارده اليهود لما عرفوا إن المسلمين دول ما ينفعوش يتحاربوا لا بالسلاح ولا بالقوة المسلمين دول يتحاربوا من خلال بيوت الأزياء اليهودية من خلال وضع قدوات للنساء قدوات مزيفة واحدة عريانة واحدة مغنية واحدة راقصة واحدة فنانة يعملوها قدوة البنات يطلعوا يقلدوا مع ان الأصل ان قدوتك فين في زوجات النبي أمهات المؤمنين شده يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أنت معاهم تمام ففر إلى الله ماشي ونساء المؤمنين يعملوا إيه يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين خدت بالك المسألة عاملة إزاي طيب تعالوا نذكر مثال بس بعد ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم المثال هو عن سلمان الفارسي صحابي النبي صلى الله عليه وسلم حيث ان سلمان يعني قصته قصة فعلا رجل فعلا يعني حقق معنى تلك الآية بالحرف ففروا إلى الله تخيلوا قعد يبحث عن الديانة الحقة كم سنة يا جماعة أكتر من 20 سنة تخيلوا النهاردة لما يجي يقول لشاب النهاردة تعالى التزم لو حس إن هو ما وصلش للي عايزه خلال شهر ممكن يبعد لو حس إن هو ما دقش حلاوة الإيمان خلال أسبوع ممكن يسيب الموضوع سيدنا سلمان يا جماعة عانى من الغربة والمرار والرق يعني شاف عذاب شديد جدا عشان يوصل للديانة الحقة وعشان يبقى مسلم وموحد لله أكتر من 20 سنة وهتشوف القصة بتاعته ماشية ازاي سبحان الله يقول سلمان الفارسي كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان وكان أبي دهقان القرية يعني أبوه كان رئيس القرية زي ما بيسموه كده العمدة بتاع البلد واخد بالك وكنت أحب خلق الله إلي بيقول أنا كنت أحب واحد عند أبويا تمام فبيقول إيه فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيتي كما تحبس الجارية تعرف الواحد لما يخاف على بنته أو على ابنه يحبسه في البيت وخايف الناس تشوفه أبوه كان كده من كتر حب أبو سلمان في لسيدنا سلمان رضي الله عنه وارضاه كان حبسه في البيت في المهم بيقول بقى عن نفسه إيه سيدنا سلمان بيقول واجتهدت في المجوسية المجوسية اللي هي اللي بيعبدوا النار عياذا بالله بيقول اجتهدت بقى في المجوسية في الديانة المجوسية ديت تمام حتى كنت قاطن النار أنا اللي كنت بقى وصلت لمرحلة إن أنا اللي بولع النار اللي بيعبدها المجوس من دون الله وطبعا دي خد بالك من حاجة ده اللي بيولع النار للمجوس ده ده ل- ده له مكانة عالية جدا عند المجوس يعني مش أي حد يوصل لها فوصل إليها سلمان رضي الله عنه وارضاه فبيقول في يوم من الأيام أبويا كان عنده يعني أنا هقول لك بس معنى الكلام كان عنده بستان وكان بيرعاه في يوم من الأيام انشغل أبوه عن البستان فقال لسلمان روح أنت بقى شوف البستان واشرف لي عليه وشوف أخباره وتعالى سيدنا سلمان وهو ماشي إيه اللي حصل مر على كنيسة من كنائس النصارى فسمع أصواتهم فيها وهم يصلون أبوه قال له أنت كنت فين قال له أنا كنت في مكان الفلاني وعديت على الكنيسة فسمعت كذا فعجبني دينه قال له لا دينك ودين آبائك أفضل من هذا يعني أنت راجل مجوسي ولازم تفضل طول عمرك تعبد النار وتولع النار وتعمل الكلام ده كله وده أفضل من ديانة النصارى فسلمان قال له لا انا عجبتني الديانه النصرانيه فخاف عليه فحبسه في البيت وربط في رجله قيد خدت بالكم وحط فيها ايه آه، سلاسل من حديد المهم في يوم من الايام راح معديين تجار وجم عند الكنيسه فبت الكنيسه ايه سبحان الله برضه متابعينه في الدعوه فلما عرفوا ان التجار وصلوا راحوا باعتين لسيدنا سلمان قالوا له ده التجار وصلوا وهيرجعوا الشام آه، بعد يوم او يومين فلو حبيت تيجي المهم سيدنا سلمان اول ما وصلوا الخبر قال لهم طيب اول ما التجار يخلصوا المصالح بتاعتهم في البلد هنا وهم راجعين يا ريت تخبروني عشان ايه اجي ليكم وامشي مع تجار وارجع ايه على بلاد الشام اول ما اراد التجار ان هم يرجعوا على بلاد الشام راحوا ايه مبلغين سيدنا سلمان قال فالقيت الحديد من رجلي يا سبحان الله انا عايزك برضه انت كمان تلقي الحديد بتاع المعاصي اللي مكبر رجليك وبعدك عن بيوت ربنا وبعدك عن طلب العلم وبعدك عن كل طاعه لله سبحانه وتعالى عايزك تلقي الحديد زي ما سيدنا سلمان كان عنده همه والقى الحديد ورايح يبحث عن الديانه الحقه شوف قد ايه عايزك تلقي الحديد اللي مكتفك من لبس الحجاب تفر الى الله سبحانه وتعالى تقولي اصل انا مش عايز البس حجاب عشان كذا عشان كذا شوفي كل الشبه ديت بفضل الله فمندناها في شريط اختها واقفه مع نفسي يا ريت ان شاء الله تسمع الشريط ده وربنا ينفعك وينفع كل اخواتنا ان شاء الله سبحانه وتعالى المهم قال سلمان فالقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الى بلاد الشام اول ما وصل هناك سال سؤال جميل قوي يا جماعه عجبني يعني حاجه يعني عارف قال ايه سيدنا سلمان قال من افضل اهل هذا الدين انا عايز أبقى افضل واحد انا زي انت عارف لما بتيجي تسال عن فتوى احيانا بعض الناس يقول ايه "لا والله انا ما فيش عندكم شيخ اساله عن الفتوى وفي واحد عنده همه عاليه يقول لك ايه انا عايز اعلم واحد عشان اساله في الفتوى دي ليه ده دين جنه او نار يا جماعه شوف سيدنا سلمان بيقول ايه قال فسالتهم من افضل اهل هذا الدين قالوا له الاسقف الفلاني اللي في الكنيسه الفلانيه قال بس خلاص اروح انا الايه للمنبع افضل واحد قال فذهبت اليه لاتعلم منه ايه الصلاه واكون في خدمته عرض عليه قال له والله إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك أنا عايز أكون خدام عندك بس تعلمني خدت بالك وأتعلم منك وأصلي معك فقال له الأسقف اللي هو الأسيس يعني قال ادخل فدخلت قال فكان رجل سوء كان أسوأ إنسان شفته في حياتي كان يعني إيه آه سبحان الله بيقول لك كان يجمع الصدقات من الناس عشان يوزعها على فقراء النصارى وكل الصدقات اللي كان بياخدها دي كان بيحطها في جرار آه ويخبيها ويحتفظ بال- بالمال ده لنفسه الناس ما كانتش تعرف وكانوا يقدسون هذا الرجل ليه مكانه عظيمه جدا عند النصارى في بلاد الشام المهم عند ال- مرت الايام والاسقف ده الاسيس ده خلاص حضرته الوفاه بيموت فلما مات جم الناس بقى عمالين بقى بيحفروا له القبر وعمالين يظبطوا والورود ومش عارف ايه والكلام ده كله الطقوس اللي بيعملوها ديت فسيدنا سلمان قال لهم انتوا بتعملوا ايه ده ده اسوا انسان شفته في حياتي ازاي ومش ازاي قال لهم مش كان بيجمع منكم الصدقات ويوزع- عشان يوزعها على الفقراء قال له اه قال لهم والله كان بيحتفظ بيها كلها لنفسه ازاي الكلام ده تحبوا اجيب لكم دليل قالوا فين الدليل قال لهم احفروا هنا فحفروا قال لهم سبع قلال مليانه من فلوسكم كان مخبيها في الحته دي فلما علموا بذلك اخذوا هذا الرجل وبدل ما يدفنوه راحوا صلبوه ورجموه بالحجاره سبحان الله المهم سيدنا سلمان قال فجابوا واحد بعد بقى اسقف تاني قال فكان من خيره الناس كان راجل فاضل جدا رجل صالح أمين جدا رجل مصلي كان في غاية الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة قال فأحببت أن, إيه أن أكون معه ففضلت معاه أخدمه وأتعلم على إيديه لحد ما حضرته الوفاة شوف أنا عايزك بس تتابع رحلة سيدنا سلمان تعب قد إيه شوف التعب اللي تعبه قد إيه ورغم ذلك لم يمل ولم يكل ليه بيبحث عن الحق بيفر إلى الله سبحانه وتعالى المهم قال فضلت مع الرجل الفاضل ده لحد ما حضرته الوفاة يا حد الموضوع بقى خلاص خلصت المسألة على كده الراجل بيموت أمشي بقى وأرجع أنا بلدي أبدا راح سأله قال له يا فلان سيدنا سلمان بيكلم هذا الرجل وهو عند موته فقال له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه لأحد من قبلي وقد حضرك ما ترى من أمر الله يعني خلاص أنت بتموت دلوقتي فإلى من توصي لي تحب أروح لمين أنا عايزك توصيني بواحد يكون زيك وعلى نفس الطريقة بتاعتك في الزهد في الدنيا ورغبة في الآخرة قال له والله الناس كلها بدلوا وحرفوا في دين الله عز وجل فلا أرى أحدا على مثل ما أنا عليه إلا رجلا بالموصل مدينة اسمها إيه الموصل سيدنا سلمان يعمل إيه ما كدبش خبر طلع من المكان اللي فيه ده لحد ما وصل للموصل مفيش تعب مفيش فطور مفيش تكاسل ابدا ليه ده دين جنه او نار انا عايز أرز... انا هفضل 20 سنه افضل اتعب واكد واسافر من بلد لبلد واصرف فلوس واعمل واعمل المهم ان انا لازم اوصل لحد ما اوصل هناك فاول ما وصل لحد الراجل اللي في الموصل قعد معاه قال فوجدته على امر صاحبه لقيته فعلا انسان فاضل جدا انسان زاهد في الدنيا راغب في الاخره مطيع لله عز وجل المهم قال فضلت معاه فتره كبيره لحد ما برضه حضرته الوفاه طب اعمل ايه فقلت له يعني ده انا فلان الفلاني وصى يعني وصاني ان انا اجي عندك وانت دلوقتي حضرتك الوفاه فعايزك انت كمان توصيني اروح لمين غيرك انا عايز واحد زيك انت واللي قبلك قال له والله لا اعلم احدا على مثل ما انا عليه الا رجلا بنصيبين حته تانية برضه بلد تانية اسمها نصيبين سبحان الله سيدنا سلمان لم يتكاسل انا عايزك تشوف الرحله ماشيه ازاي شوف تعب قد ايه مش مهم عنده المهم في النهايه ان هو يفر الى الله سبحانه وتعالى ووصل لحد الرجل بتاع النصيبين ده فضل قاعد معاه فترة كبيرة جدا يعني يعبد الله عز وجل معه ويطيعه ويتعلم العلم على يديه ويكون خادما له ويعمل ويعمل لحد ما حضرته برضه الوفاة سبحان الله شوف كم واحد مات سبحان الله لحد ما جه هو بقى وضع السقرات فقال يعني انا كنت عند فلان ووصاني ان اروح فل- لفلان وفلان وصاني ان انا اجي عندك انت بقى يعني عايزك توصيني اروح لمين بقى تاني انا مش عارف حد قال له والله ما اعلم احدا بقي على امرنا امرك ان تاتيه إلا رجلا بعمورية حتة اسمها إيه عمورية قال له هو دوت اللي على نفس إيه المنهج بتاعنا قال له خلاص فذهب سلمان الفارسي شوف الرحلة طويلة إزاي يا أخي سبحان الله ده أنت وأنت بتحكي الرحلة أو أنت بتسمعها تحس إن أنت تعبت من المشاوير اللي راحت دي كلها رضي الله عنه وارضاه المهم فذهب سلمان الى هذا الرجل الذي في عموريه فضل قاعد معاه يا جماعه فتره كبيره جدا كان بيتعلم العلم على ايديه وكان آه، بيعمل خادما عندهم وكان يعني ما شاء الله عاش معاه حياه الزهد والتقشف والطاعه لله سبحانه وتعالى قال ومع ذلك كمان ومع كل الزهد ده والعمل والعباده والعلم والكلام ده كله قال كنت اعمل فاكتسبت حتى اصبح لي بقرات وغنيمات بقى معايا شويه بقر وشويه غنم سبحان الله فلما حضرته الوفاة الرجل اللي في عمورية ده آخر واحد بقى لما حضرته الوفاة قال له سلمان يعني إنه قد نزل بك أو حضر بك ما, ما تراه الآن فإلى من توصي بي أروح لمين بقى فقال له والله ما أعلم أحدا على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي اليوم أبدا خلصوا بقى خلاص طب أعمل إيه ما لازم أروح لحد قال له أبشر ولكنه والله قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام بس آن الأوان لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فما تروحش لحد بقى أنت تروح المدينة المنورة يثرب يعني تروح يثرب وتبحث هناك عن هذا الرجل هو ده نبي آخر الزمان بدل ما تروح للأسقف فلان والأسقف فلان هو ده آخر الطريق بقى هو ده نبي آخر الزمان فلازم تروح له قال له خلاص ماشي المهم قال له طب في علامات عرفها قال له ليه ثلاث علامات لو لقيت الثلاث علامات دول ومكتوبين في التوراة تمام لو لقيت عنده الثلاث علامات دول اعرف في اللحظة دي ان هو ده نبي آخر الزمان قال له ايه هما قال له رقم واحد لا يأكل الصدقة رقم اثنين يأكل الهدية رقم ثلاثة بين كتفيه خاتم النبوة يبقى كام علامة يا جماعة ثلاث علامات أول حاجة لا يأكل الصدقة ثاني حاجة يأكل الهدية ثالث حاجة بين كتفيه إيه؟ خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق به فافعل طيب عمل ايه سيدنا سلمان قعد في عمورية فترة لحد ما لقى ناس دبار جايين رايحين فين يا جماعة قالوا رايحين إلى أرض العرب قال لهم بس تحملوني إلى أرض العرب واديكم البقر بتوع اللي معايا دولت وشوية الغنم بس توصلوني يعني دول يبقى تمام قالوا خلاص ماشي خدوا من سيدنا سلمان البقر والغنم وخدوه ووصلوه لارض العرب ولما وصلوه راح باعوه سبحان الله شوف يعني شيء عجيب جدا طب ما انتوا واخدين البقر والغنم مش مشكله راحوا باعوه فاصبح سلمان عبدا رقيقا عند رجل يهودي خد بالك المهم خدوا الراجل اليهودي ده وسافر بيه الى ارض الجزيره لما سافر هناك سيدنا سلمان شاف النخل بقى والكلام ده كله والوصف اللي وصفه له ايه الاسقف الاخراني اللي كان في عموريه فظن ان هي دي المدينه لكن طلعت مش المدينه فقعد يدور يمين وشمال المهم من هنا لهنا جه فجاه لقى واحد آه، اللي هو واحد يهودي برضه اللي هو ابن عم اليهودي اللي اشترى اللي اشترى سيدنا سلمان بيكلمه بيقول له انا عايز كذا مش عارف ايه فلقى مين سيدنا سلمان قال له هاخده معاه خده معاه رايح فين بقى الراجل ده كان من يهود بني قريظه كان من المدينه المنوره مدينه النبي صلى الله عليه وسلم قال فابتاعني منه راح اشتراه من ابن عمه اليهودي ده اشترى سيدنا سلمان من ابن عمه اللي هو اليهودي الثاني وخده معاه وطلع على المدينه المنوره قال سلمان فلما رايت المدينه عرفتها بصفة صاحبي بالوصف اللي هو ايه بوصف صاحبي هو قال لي المدينة فيها نخل وفيها مواصفاتها كذا وكذا وكذا هي دي المدينة التي سيهاجر إليها نبي آخر الزمان قال بس أول ما شفتها عرفت إنها هي فاستبشرت المهم فضل قاعد فترة قال وبعث النبي في ذلك الوقت النبي بعث فين يا جماعة في مكة سلمان قاعد فين في المدينة قعد كام سنة ما يشوفش النبي يسمع عنه بس 13 سنة شوف قد ايه تعب بقول لك 20 سنة سيدنا سلمان بيبحث عن الديانة الحق فضل سيدنا سلمان مشغول بقى في الرق ما هو أصبح عبدا رقيقا عند هذا الرجل اليهودي في يوم من الأيام بعد 13 سنة صبر وسيدنا سلمان صابر صابر على الرق وعلى مرارة الرق في عياذا بالله عند مين عند واحد يهودي فاهم ازاي لحد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمان فوالله اني لفي عذق لسيدي انا كنت بشتغل كده في النخيله عند هذا الرجل اليهودي وجاءه ابن عم الله فوقف عليه وقال انهم الان قد اجتمعوا في قباء على رجل قدم اليهم من مكه يزعم انه نبي قال اول ما سمعت الكلمه عرفت ان هو ايه هو النبي عليه السلام ايه جاء الى هذا المكان قال فقلت له ماذا تقول يا سيدي إيه- إيه- طب انت ايه اللي شغلك وراح ضارب سيدنا سلمان ولكم ولكمه شديده كده في صدره قال له مالك ولهذا انت مالك انت اقبل على عملك روح اشتغل فقال له ابدا ده انا بس اردت ان انا اسمع الكلمتين دول واتثبت من الخبر اللي انت بتقوله ان في واحد بيزعم ان هو نبي انا ما قصدتش حاجه وراح راجع سيدنا سلمان قال فكنت قاعد وانا بشتغل جمعت كده شويه اكل كده حلوين ورحت من ورا سيدي وقمت رايح لمين على النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهب اليه سيدنا سلمان اول ما وصل هناك فحب يختبر بقى عشان قلنا الاسقف كان مديله كام علامه يا جماعه ثلاث علامات ان النبي ياكل الهديه لا ياكل الصدقه بين كتفيه ايه خاتم النبوه فراح داخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يعني سمعت انك رجل صالح وان معك اصحاب غرباء ولهم حاجه وانهم يعني فقراء وكده فقد جمعت لكم هذه الصدقه فكلوا منها خد بالك وسماها له هذه الصدقه فنادى النبي على اصحابه وقال كلوا وامسك هو ولم ياكل فسلمان الفارسي قال في سر ايه هذه واحده ايوه ادي ايه ادي اول علامه واخد بالك راح تاني يوم مجمع اكل تاني ورايح للنبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه شوفوا قد ايه الدين كان غالي سبحان الله يعني واحد بيبذل كل الجهد ده عشان يبقى مسلم انت بقيت مسلم على الجاهز مجرد بس سر الى الله سبحانه وتعالى المهم سيدنا سلمان تاني يوم راح مجمع اكل وراح رايح لمين للنبي عليه الصلاه والسلام يا بخت فراح للنبي قال- دخل عليه قال له يعني علمت انك رجل صالح وعندك اصحاب غرباء وقد جمعت لك هذه الهديه فاكل النبي ومش لوحده وراح جمع ايه اصحابه فاكل النبي واصحابه سيدنا سلمان ايه قال بس كده اثنين فاضل علامه اخيره قال في بعدها بيومين ثلاثه كده كان النبي كان في بقيع الغرقد كان بيدفن واحد من الصحابه قال فرحت هناك وفضلت واقف وراه لان الخاتم فين بين كتفيه ورا عند الظهر كده من فوق فقال قعدت ابص مش شايف قعدت ابص مش شايف فمين اللي شافه النبي لمحه فراح منزل له الرداء لورا عشان يشوف خاتم النبوة فلما سيدنا سلمان شاف خاتم النبوة احتضن النبي من ظهري خلاص بقى وصل للحقيقة بعد كام سنة يا جماعة بعد عشرين سنة تعبان عمال يدور فين الديانة الحق يا جماعة انا عايز اوصل الى طريق الجنة عايز ربنا يرضى عني عايز ان انا اكون من اهل الصلاح من اهل الايمان من اهل التقوى فاقبل على النبي وبكى فدعاه الرسول ان يتحول تعالى اقعد بقى من وشي قول لي بقى انت ايه حكايتك بالظبط فحكى له سلمان الفارسي القصة كلها طوال عشرين سنة حكاها له في قعدة يا سلام فأقبل عليه النبي واحتضنه أخذ سلمان يبكي بكاء شديدا يعني سبحان الله من شدة الفرحة فرحة الوصول يا جماعة أجمل فرحة لما واحدة تفضل 20 30 سنة متبرجة اليوم اللي توصل فيه لأنها تاخد قرار إنها تتحجب هي دي في نظري هي دي اللحظة اللي وصل فيها سلمان للنبي عليه الصلاة والسلام أنا بحسها كده سلمان وصل للنبي خده في حضنه لو انت وصلت لقرار الحجاب خد الحجاب في حضنك كده وحس كده بالنعمة حس ان انت فعلا وصلت للطريق الصح ففري الى الله لما انت تكون ما بتصليش بقالك عشر سنين اليوم اللي تسجد فيه لله هو ده أجمل يوم زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك لو تبت إلى الله هو ده أفضل يوم مر عليك منذ ولدتك أمك لو سجدت لله هو ده أفضل يوم مر عليك منذ ولدتك أمك لو لبست الحجاب هو ده أفضل يوم مر عليك منذ ولدتك أمك المهم سيدنا سلمان قال فشغلني الرق طبعا هو لسه كان لسه إيه برضه عبد رقيق عند هذا الرجل اليهودي فضل مشغول معاه لحد ما فاتته غزوة بدر وغزوة أحد ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سلمان كاتب كاتب يعني ايه؟ يعني روح لسيدك اللي هو اليهودي ده وقول له يعني لو حبيت ان انا اعتق نفسي منك عايز كام فراح لليهودي قال له عايز مني كام قال له عايز منك 300 شتله 300 شتله بتاعت النخل ديت تمام و40 وقيه ذهب وانا اسيبك خلاص تبقى ايه تبقى حر قال له خلاص فذهب بقى سلمان الفارسي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله طلب مني كذا قال له ماشي نادى النبي على اصحابي شوف بقى محبه النبي صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم فالمهم راح النبي مشاور للصحابه قال لهم ايه اعينوا اخاكم ساعدوه فكل واحد اللي راح جاب له 10 شتلات واللي جاب له 5 واللي جاب له 10 المهم جمعوا له 300 شتله تمام فالنبي قال له ايه خد بالك ممكن يزرع 300 شتله وقبل ما تطلع وتطرح في الارض ممكن تموت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمان انا عايزك تروح تحفر للشتلات ديت وتسيبها كده وتسيبني انا اللي اجي احطها بنفسي قال له حاضر فالمهم سبحان الله فجاءه النبي فقال له سلمان يا رسول الله أنا جهزتها خلاص قال له طيب فوضع النبي الشتلات بنفسه فلم تمت شتلة منها أبدا ده النبي ولا حاططها صلى الله عليه وسلم وطلعوا فعلا من 300 واحد طيب بالنسبة بقى لل 40 وإيه الذهب نعمل إيه يا رسول الله أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الدجاجة من ذهب حتة ذهب قد البيضة طب ده هتعمل إيه يا رسول الله قال له خد بقى دي شوية حتة دهب صغيرة ديت كده وروح لسيدك ووزن قدامه على الميزان 40 وقية بفضل الله هتوزنهم سبحان الله شوف البركة قد ايه النبي حط ايده عليه وسمى بس مفيش أكتر من كده فذهب سلمان سبحان الله الحديث رواه أحمد بسند حسن فذهب سلمان وقال لسيده قال له أدي 300 شتلة وادي ما يوازي 40 وقية 40 وقية دي بيضة ذهب حتة قد البيضة كده طب قال له بس وزنها أخذ الذهب وفضل يحط يحط يحط من حتة حتة الذهب صغار اللي قد البيضة ديت فوزنت 40 وقية ذهب بفضل الله عز وجل وجل وأعتق سلمان فلما أعتق سلمان شهد مع النبي المشاهد وكانت أول المشاهد التي شهدها مع النبي غزوة الخندق اللي ربنا استخدم فيها سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه بأنه أشار على النبي مسألة حفر الخندق فكانت سببا لإنقاذ المسلمين من 10000 مشرك كانوا عايزين يبيدوا الإسلام وأهله يا سلام بالله عليك لو شفت ربع اللي شافه سيدنا سلمان كنت هتكمل شفت قد ايه قد ايه دين غالي شفت قد ايه الصحابه كانوا بيضحوا شفت قد ايه كانوا بيتعبوا عشان تعرف بس ده انا بقول لك يا راجل تعالى بيت ربنا احضر درس تعالى صلي اسجد بين ايدين ربنا شوف سلمان الفارسي عمل ايه ضحى بكل حاجه ضحى بمكانه ابيه ده ابوه كان ايه كان عمده البلد يعني سيدنا سلمان كان هيطلع هو الوريث الوحيد يبقى عمده هو كمان يعني محافظ فاهم ازاي سيدنا سلمان كان قاتل النار عند المجوس يعني افضل واحد عندهم مكانته عاليه رغم ذلك ضحى بالمكانه الاجتماعيه ضحى بالمال ضحى بالميراث ضحى بوطني ضحى باهلي ضحى بكل شيء عشان يبقى سلمان منا اهل البيت يا سلام ادي مثال عالي يا جماعه عشان تعرفوا قدر هذا الدين تعالوا نشوف مثال تاني برضو يوضح لنا قد ايه سلفنا الصالح رضي الله عنه وارضاهم ما كانش فيه شيء ممكن يحجز ما بينهم وبين الفرار الى الله ولو كان هذا الشيء هو اعز الناس واقرب الناس الى قلوبهم احيانا بعض الشباب يوازن بين انه يلتزم وانه يزعل امه وابوه اعمل ايه التحي ولا ام ابويا يزعلوا اعمل ايه بالظبط مش عارف اراضي مين ولا مين اقول لك حاجه ترضي ربنا فربنا يخلي الناس كلهم يرضوا عنك اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم ان الله اذا احب عبدا نادى لو ربنا حبك ابشر بكل خير ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماوات السبع إن الله يحب فلانا فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض لو ربنا رضي عنك هيرضي عنك الناس كلها لو ربنا حبك هيحبب فيك كل الناس مش كل الناس بس لا أهل السماوات وأهل الأرض بفضل الله عز وجل كان مثال جميل قوي لواحد من الصحابة يمكن كتير من المسلمين ما يعرفوش حقيقي فعلا اسمه خالد بن سعيد رضي الله عنه وارضاه خالد بن سعيد يا جماعه بمجرد ما اسلم اتعرض لبلاء شديد جدا البلاء ده بيتكرر في كل بيوت المسلمين الا من رحم الله كتير جدا من الشباب يلتزم النهارده الام والاب مش عاجبهم الحال زعلانين الابن ازاي يطلق لحيته ازاي يصلي ازاي يروح مساجد السنيه بقى ويحضر دروس ازاي البنت تلبس النقاب ازاي تلبس الخمار هو احنا ناقصين مشاكل هو احنا سبحان الله وحرب شديده داخل بيوت المسلمين الا من رحم الله عز وجل لكن في النهايه برضه لن نتنازل عن ففروا الى الله هو ده الأصل مجرد ما خالد بن سعيد أسلم اتعرض لبلاء شديد جدا مين اللي علم بالإسلام أبوه أبوه كان كافرا ومات كافرا سبحان الله فأرسل إليه أبوه مولاه رافع اسمه رافع وأرسل إليه أخويه كان ليه أخ اسمه أبان وأخ تاني اسمه عمرو قال لهم روحوا هاتوه لي علشان إيه أعذبه هنا فراح عشان يجيبوه فيعني قالوا له طب يعني انت ايه اللي مخليك يعني بتصر على هذا الدين فيعني يعني لازم تطيع الاب يعني الاب له برضه مكانه وقدره وما تزعلوش قال لهم والله ما أستطيع أن أعصي ربنا سبحانه وتعالى ولن أترك هذا الدين فقال له أبوه إذا أحرمك من رزقي هحرمك من الميراث فقال له خالد بن سعيد الله خير الرازقين فضل أبوه يضربه ضرب شديد لحد ما الدماء الشريفة سالت من هذا الجسد المبارك وبعدين أبوه راح ربطه وراح مقعده في غرفة ضلمة ومنع عنه الطعام والشراب ثلاث أيام كم يوم يا جماعة خدوا بالكم يا شباب ثلاث أيام مربوط ومضروب والدم نازف على جسمه سبحان الله ثم فتحوا عليه في اليوم الرابع فقالوا له اللي هم اخوات قالوا كيف أنت يا خالد قال إني أتقلب في نعم الله جل وعلا يا سلام شوف النهاردة مجرد بس ما الأب يقول لابنه لو ما حلقتش لحيتك أنا هحلمك من المصروف لا خلاص أحلقها إيه المشكلة ويعني سبحان الله ويفرط في كل حاجة من أجل إيه مصروف من أجل هدية سبحان الله نسأل الله العافية يعني إلا من رحم الله عز وجل اللي فعلا بيثبتوا على دينهم فالمهم فقال له أبوه أما آن لك أن تثوب إلى رشدك يعني مش ما قامش الأوان يا ابني أن أنت ترجع لعقلك فقال له إيه خالد بن سعيد قال أما رشدي فوالله ما فارقني ولا فارقت أنا عمر عقلي ما ضاع أنا طول ما أنا يعني أدين بدين الله عز وجل ويعني أتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا عقلي فيا أنا عقلي يضيع لما أسيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام فالمهم قالوا له طب يعني أنت مزعل أبوك طب قول له كلمة ترضيه في اللات والعزة الآلهة بتاعتهم فمزعل عشان يسيبك قال لهم والله لا أفعل ذلك أبدا ولا أقول إلا ما يرضي الله عز وجل في يوم من الأيام شدوا وثاقه وربطوه ربطة جامدة جدا وبقوا يطلعوه لبطحاء مكة ويرموه في عز الرملة والحجارة التي تصر الحديد فمزاج وعمالين يعذبوه في رمضان مكة زي ما كانوا بيعملوا مع سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه فكان يقول دائما قولته الحمد لله الذي أكرمني بالإيمان وأعزني بالإسلام والله إن ذلك كله أهون علي من لحظة عذاب في نار جهنم سبحان الله شفت قد ايه فعلا عشان تدرك هذه المسألة ايه يعني لما الناس اللي في الدنيا كلها يحاربوك ايه يعني لما اهلك يقولوا لك احنا عايزينك تعمل كده وانت تعمل خلاف ذلك طالما انك انت على الحق ايه يعني لما يكون ده كله حتى يبغضك طالما انك انت بترضي الله سبحانه وتعالى هو النبي لما وقف لوحده يا جماعه في اول بدايه الدعوه في اول البعثه لما قال للكون كله كونوا لا اله الا الله تفلحوا والكون ده كله كان على الكفر هل معنى ذلك ان النبي كان ممكن يفرط نتيجه ان هو لوحده مش مشكله انت في غربه ممكن يكون المجتمع كله في وجهه وفي وادي وانت في وادي تاني خالص المهم ان انت تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبشرع الله سبحانه وتعالى المهم فحانت فرصة لخالد بن سعيد فقدر ان هو يفلت من سجن أبيه ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شويتين لحق به أخواه عمرو وأبان وانضم إلى موكب الخير وأسلم لله جل وعلا في الوقت دوت أبونا لما عرف الموضوع دوت قال بس خلاص طالما هم فضحوني وأسلموا هم الثلاثة أنا سيب لهم البلد كلها إيه واطفش وانتقل إلى قرية قريبة من الطائف ومات فيها كمدا وحزنا على أن أولاده جميعا أسلموا لله جل وعلا المهم فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة نزح إليها خالد بن سعيد رضي الله عنه وارضاه ومعه زوجته أمينة بنت خلف الخزاعية قعد هناك حوالي يعني 11 12 سنة لحد ما رجع مرة تانية لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر وسر النبي صلى الله عليه وسلم برؤية خالد بن سعيد ثم ولاه على بلاد اليمن فظل على بلاد اليمن واليا على بلاد اليمن إلى أن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بجوار ربه جل وعلا قد إيه الناس ديت كان الدين عندهم غالي شوف أبوه بيقول له إيه وهو مش عايز يفرط ندي مثل ثالث ومثل أخير سيدنا أبو جندل وسيدنا أبو بصير رضي الله عنهما حقيقة الموضوع ده كان حصل ساعة صلح الحديبية في صلح الحديبية أرسلت قريش سهيل بن عمرو وطبعا كان لسه ساعتها مشركا هو أسلم بعد كده رضي الله عنه وارضاه فأرسلوه عشان يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم كان من بين الشروط المجحفة الصعبة جدا اللي كانت في صلح الحديبية إن هم اشترطوا على النبي إن أي واحد يجيله من المشركين عايز يسلم لابد أن النبي يرده لا تيجي تسلم لا هردك للمشركين مرة تانية طب لو جه واحد من الصحابة عايز يرتد يبعد عن الإسلام ويسيب دينه لا يبقى المشركين لازم يقبلوه طبعا المسلمين لما عرفوا كده الصحابة يعني قالوا سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما في وسط ما هم بيتكلموا في البند ده بالذات مين اللي دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو هو اللي عمال بيعمل المفاوضة مع النبي بيتفاوض مع النبي ابنه لسه جاي ابنه كان فين يا جماعة ابنه كان مربوط أبوه لما عرف إن هو عايز يسلم راح ربط في رجليه قطعة حديد بسلاسل كده وزنها حوالي 20 30 كيلو بينه وبين المكان اللي اتفق النبي فيه مع سهيل بن عمرو حوالي 4 5 كيلو في عز بقى الصحراء والرملة لا أرض متسفلتة ولا الكلام ده سبحان الله فضل سيدنا أبو جندل ابن سهيل بن عمرو عمال يجر القيود اللي في رجليه حوالي 20 30 كيلو حديد وماشي في الرملة 4 كيلو أو 5 كيلو لحد ما وصل إلى النبي وبه من الإعياء ما لا يعلمه إلا الله تعبان جدا ثم ألقى بنفسه بين ظهراني المسلمين لما نفسه كده بين إيه؟ بين الصحابة ثم قال إني جئت لأسلم بين يديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوه أول ما شاف المنظر اللي هو سهيل بن عمرو اللي هو بيعمل الإيه التفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي أنا مش هعمل معاك أي صلح إلا لما ترد لي ابني ما يسلمش لا فالنبي عليه الصلاه قال إنا لم نقضي الكتاب بعد ده احنا يا دوب اتفقنا بس لسه ما كتبناش سيبوني يعني قالوا لا هذا أول ما أقاضيك عليه والله لا أصالحك على شيء أبدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي طب طلعه بره الاتفاقية واعتبره هدية لي قالوا لا والله لا أفعل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل إن هو يرجع مرة أخرى فأبو جندل طبعا تخيل بقى المنظر منظر صعب جدا أبو جندل عمال يبص للصحابة يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين مرة أخرى وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في إيه؟ في الله جل وعلا فقال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب طبعا موقف إيه إن كان صعب على الصحابة جدا لكنه أصعب على مين على عمر عمر لا يرضى بمثل هذه المواقف أبدا لكن النبي يتصرف من منطلق أنه يوحى إليه النبي لا يفعل شيئا إلا بوحي من الله النبي شايف المصلحة فين عارف فين المصلحة سيدنا عمر يعني مش مؤيد بالوحي من السماء فكان بيتصرف من نزعة شخصية أما النبي فلا يتصرف إلا من خلال الوحي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله ألست نبي الله حقا شو بقى الجدال اللي حصل بين سيدنا عمر للنبي عليه السلام فقال ألست نبي الله حقا قال بلى فقال له عمر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلما نعطي الدنية في ديننا طب ليه بنعمل كده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري فقال له عمر أوليس كنت قد حدثتنا أننا سنأتي البيت فنطوف به قال بلى أفأخبرتك يا عمر أن نأتيه العام أنا قلت لك هتطوف بيه السنة دي ولا قلت لك هتطوف وخلاص قال قلت لا ما قلتليش السنة دي إنما قلت لنا وخلاص قال له صلى الله عليه وسلم فإنك آتيه ومطوف به سيدنا عمر برضه لسه متضايق راح لمين راح معدي على سيدنا أبو بكر فقال له يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا هو مش ده النبي بتاعنا عليه الصلاة والسلام قال له أيوه قل قال له بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلما نعطي الدنية في ديننا إذا فقال له أبو بكر سبحان الله ثاني اثنين أقرب الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما تشابهت القلوب تشابهت الكلمات فقط فقال له أبو بكر أيها الرجل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق يقول عمر فقلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به قال بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به شوف سبحان الله نفس الكلام اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر فعملت لذلك أعمالا نظير بقى ان انا قعدت اجادل النبي عليه الصلاه والسلام قلت بقى لا ده انا لازم اكفر عن هذه الايه المجادله اللي انا جادلتها للنبي لازم اعمل اعمال صالحه بقى من قيام ليل لصيام لعتق رقاب مش عارف ايه حتى ايه اكفر عن ايه عن هذه المجادله التي فعلتها مع النبي ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه فجاءه ابو بصير واحد تاني بقى ابو بصير جاله عايز يسلم المهم قريش اول ما عرفوا راحوا بعتوا راجلين ورا مين ابو بصير قالوا له يا محمد انك لا تقدر فرد الينا هذا الرجل فسيدنا النبي راح ايه راح راجل ابو بصير أبو بصير زعلان يا رسول الله أرد للمشركين بعد أن جئت مسلما قال له ارجع فإن الله سيجعل لك ولإخوانك فرجا ومخرجا أبو بصير راح رايح لحتة اسمها سيف البحر يعني شاطئ البحر فقابل مين أبو جندل اللي هو إيه ابن الصهيل بن عمرو قعدوا مع بعض كل اللي عايز يجي يسلم بين يدي النبي النبي يرد يقوم راح ايه من ضميرهم لحد اما كونوا عصابه كل قافله تعدي من قوافل قريش للتجاره كل لما تعدي يطلعوا على القافله يضربوا اللي فيها ويقتلوا اللي فيها وياخدوا الايه الاموال ويرجعوا لحد اما قريش زهقت من الموضوع ده فارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ننشدك الله والرحم لو جاءك رجل يريد ان يسلم ان تقبله خلاص بقى احنا ايه يعني تعبنا فسبحان الله ففرج الله عز وجل هم المسلمين وكل اللي كان بيجي بعد ذلك ليسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الاسلام فاتنا هنا حته مهمه جدا سي- سيدنا ابو بصير كان من ضمن الحاجات اللي عملها طبعا لما جه يسلم آه، هم بعتوا وراه اثنين رجاله هو نفد منهم ازاي نفد منهم بطريقه غريبه جدا وهم ماشيين وراجعين بقى يسلموا لقريش فقعدوا في حته كده عشان يستريحوا فهم قاعدين فابو بصير نظر الى سيف واحد منهما وقال له ما شاء الله ده سيف جميل جدا ايه ده انت جايبه منين قال له تعرفش السيف ده ده انا السيف ده حضرت بيه مشاهد كذا وعملت كذا وقتلت بيه كذا وسويت بيه كذا قال له جميل جدا طب وروني كده فجاي يوريه له راح ذبحه بيه سيدنا ابو بصير راح واخده ايه وراح مطير رقبته التاني اول ما شاف المنظر راح جري وابو بصير طلع يجري ايه وراه فالراجل دخل على النبي فاول ما شافه النبي عليه الصلاه والسلام قال والله لقد راى هذا ذعرا الراجل ده شافه ايه انا شايفه خايف كده ومرعوب من حاجه فاول ما دخل على النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله لقد قتل ابو بصير صاحبي ووالله اني لمقتول فخاف فجاء أبو بصير وقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك أنت ردتني إليهم ونجاني الله عز وجل منهما سبحان الله فقال النبي ويل أمي مسعر حرب لو كان معه رجال ده اللي زي ده ده ممكن يخش يخلص على قبيلة بس لو كان معاه بس رجالة سبحان الله فطبعا أبو بصير راح لإيه لأبو جندل وقعدوا مع بعض كونوا عصابة وكانوا بيقطعوا الطريق على قوافل قريش لحد ما إيه قريش بعتت للنبي عليه السلام ننشدك الله والرحم أي حد يجي يسلم اقبله احنا مش عايزين إيه حد يرجع لنا تاني طيب بالله عليكم بعد اللي سمعتوه دوت عن ال- الصور الجميله دي للناس اللي كانت بتتعب عشان انها فعلا تبقى مسلمه لحد الان ما حدش فينا عايز يفر الى الله يا جماعه ده سبحان الله يعني انا عايز اسال سؤال احنا لينا مين غير ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه ده احنا مهما عشنا ومهما طال بنا الزمان والله لا تكون في الدنيا متعه كامله المتعه كلها في الجنه المتعه كلها في الجنه جنة الدنيا هي انك انت تكون مطيع لله جنة الاخرة لن تدخلها الا اذا دخلت جنة الدنيا هي كده كما قال الامام ابن تيمية ان في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الاخرة انها جنة الايمان خدت بالك طب انا ذكرت لك ثلاث امثلة من الرجال لسه برضه همتك ما عليتش طب انا هذكر لك ثلاث امثلة من النساء يمكن همتك تعلى وبنهدي طبعا الامثلة دي لاخواتنا ربنا يبارك فيهم سبحان الله طبعا انتوا عارفين كلكم كيف كان الرجال والنساء يفرون الى الله عز وجل لما اشتد ايذاء المشركين للمسلمين شوف قد ايه هاجروا تركوا الديار والاموال والاولاد وهاجروا الى الحبشه مرتين وهاجروا الى المدينه المنوره فعلوا يعني اشياء سبحان الله عشان خاطر هذا الدين كان بعد صلح الحديبيه يا جماعه من ضمن بقى الامثله الجميله للنساء كان في واحده اسمها ام كلثوم بنت عقبه ابن ابي معيط ابوها كان من اشد الناس كفرا وعداوه للنبي صلى الله عليه وسلم تعرفين عقبه بن ابي معيط دوت اللي رمى سله الجزور على ظهر النبي وجه خنق النبي مرة تانية وجه مرة تالتة لقى النبي ساجد على الأرض فوضع رجله الناجسة على مؤخرة رأس النبي وضغط برجليه على رأس النبي حتى قال النبي والله كادت عيناي أن تنظراني من رأسي شوف قد إيه ومات يوم بدر كافرا فنزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلته ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا بنته بقى اللي هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط سبحان الله أول واحدة تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية هاجرت للنبي عليه الصلاة والسلام فجاء وراءها أخواها اثنين إخواتها قالوا له يا محمد إنك لا تقدر فرد إلينا أختنا خدوا بالكم النبي كان في الوقت دوت كان اتفق مع قريش ان لو جاله حد يسلم لازم يرده لكن المره دي جاله واحده بقى هي اللي بتسلم طب يعمل ايه النبي محتار هل الشروط اللي احنا اتفقنا عليها تشمل الرجال والنساء ولا الرجال بس فنزل قول الله عز وجل نزل سوره كامله تكرمه لهذه الفتاه سوره الممتحنه وفيها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فاستثنى الله عز وجل من بنود صلح الحديبية استثنى النساء النساء لا لأن المرأة ضعيفة هترجع يفتونها في دينها الراجل هيتصرف إنما المرأة هتعمل إيه فرد النبي أخويها وبقيت معه حبت بقى ايه يعني قالت لي طالما مساله سالكه بقى فاهم ازاي ويعني قعدت خلاص الحمد لله اعرض نفسي بقى على النبي عايزه عايزه تكون زوجه للنبي وام للمؤمنين فقالت يا رسول الله اني وهبت نفسي لك فقبل النبي وزوجها من زيد بن حارثه فابت قالت له يا رسول الله وهبت نفسي لك تزوجني من زيد بن حارثة فنزل قول الله عز وجل ده كان من ضمن أسباب النزول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وإن كان في مناسبة تانية وديت اللي يعني جاءت في كثير من التفاسير آه، آه، لما زينب بنت جحش اللي هي بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت حسيبة جميلة وضيئة قرشية غنية يتمناها كل حسيب ونسيب من أهل قريش كانت ما شاء الله يعني إيه يتمناها يعني علية القوم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل الفوارق الطبقية بين المسلمين فعمل إيه النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزوجها من مولى من الموالد اللي هو مين زيد بن حارثة فأبت قالت لي يا رسول الله أنا قرشية حسيبة نصيبة نسيبة أتزوج من مولى من الموالي لا لا، هذا لا يكون فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فأول ما نزلت الآية كانوا وقافين عند الحق بس قالت له يا رسول الله أترضاه لي زوجا قال أجل قالت إذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافقت وتزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه وعاشت معاه سنة في خلال السنة دي حصلت مشاكل فطلقها آه، زيد بن حارثة فربنا حب يكافئها بقى لأن هي التي آه، يعني آه، يعني آه، يعني استمعت لأمر رسول الله ونفذت أمر النبي عليه السلام فنزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك فجاء الأمر بزواج زينب بنت جحش من فوق سبع سماوات رواية البخاري تقول أمنا زينب بنت جحش كنت أجلس مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فأقول كلكن زوجكن أهاليكن أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات انا الوحيده فيكم بقى اللي جاء الامر بزواجي من ايه من فوق السبع سماوات طيب نبدا امثله ثانيه بقى للثبات المثال الثاني ومثال مش من الامه بتاعتنا مثال من الامم السابقه اللي هي مين اسيا امراه فرعون رضي الله عنها وارضاها يقول جل وعلا وضرب الله مثلا سبحان الله شوف امراه فرعون اللي كان بيقول انا ربكم الاعلى اللي كان بيقول ما علمت لكم من اله غيري ورغم ذلك يطلع من بيته امرأة مؤمنة ومش كده وبس ويخلد الله عز وجل ذكرها في كتابه في القرآن وفوق ده كله يجعلها مثلا لكل مؤمنة سبحان الله يقول جل وعلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا مين امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين يقول الحافظ ابن حجر ومن فضائل أسيا امرأة فرعون أنها اختارت القتل على الملك كانت ملكة زوجة ملك مصر شو بقى كانت ملكة زوجة ملك ملك مصر سبحان الله فاختارت القتل على الملك والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه سبحان الله يقول ابن كثير كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس خد بالك من العذاب اللي كانت بتشوفه امرأة امرأة عشان ما تجيش النهارده اختي تقول اصل اهلي معترضين ان انا اتحجب اصل زوجي مش عايزني اتحجب شوفي اسيا عملت ايه شوفي اسيا سبتت ازاي شوفوها فرت الى الله ازاي عشان تفروا ربنا يحفظكم قال ابن كثير كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة يا سبحان الله وعند ابن أبي يعلى بسند صحيح موقوف على أبي هريرة أنه قال إن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها تمام فكان إذا تفرقوا عنها يعني بعد ما يقعدوا يعذبوها ويسيبوها يمشوا ظللتها الملائكة فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فكشف الله لها عن بيتها في الجنة وفي رواية ان فرعون امر ان هم يلقوا عليها حجرا كبيرا حتى تموت فلما القوا الحجر قبل ما الحجر يوصل لها رفع الله لها بيتها في الجنة فنظرت الى البيت فابتسمت فظنوا انها جنة ظنوا انها ايه انها مجنونة وماتت قبل ان يصل اليها الحجر بفضل الله عز وجل ولذلك اثنى عليها حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقال كما في الصحيحين كمل من الرجال كثير رجال كثير كاملين لكن من النساء لم يكمل إلا أربعة فقط ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام الرواية الثانية عند أحمد سند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين بأربعة يكفيك أربعة بس فقط سبحان الله مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وبنتها وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أختم حلقة الدرس ده بمثل الثالث مثل جميل جدا اللي هو مثل ماشطة ابنة فرعون الحقيقة قصتها يا جماعة مؤثرة جدا أنا لما قريت قصتها تجعل الإنسان يقعد يفكر كده إيه اللي خلاه تضحي ده كله أنا عايز أدي المثال ده لكل أخ مش عارف يحافظ على دينه لحد النهارده مش قادر يثبت مش قادر يفر الى الله وبهدي المثال ده برضه في نفس الوقت لكل اخت لحد الان مش قادره تلتزم او مش قادره تحافظ على التزامها او مش قادره تعلو أكثر وأكثر في طلبها للعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ماشطة بنت فرعون القصة بتاعتها جاءت في حديث رواه أحمد بسند حسن قصتها يا جماعة الحقيقة القصة بتاعتها جاءت في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة شميت كده ريحة حلوة فقلت ما هذا يا جبريل إيه الريحة دي قال له دي رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها خد بالك قال فقلت وما شأنها إيه اللي حصل القصة كده باختصار ماشطة بنت فرعون هي اللي كانت بتسرحها وقاعده بتظبطها وتزينها في يوم من الايام وهي بتسرح بنت فرعون الو- المشط بتاعها وقع على الارض فلما وقع المشط على الارض جاب بيجيبه فبتقول ايه بسم الله فقالت لها بنت فرعون ابي يعني الله ابي فلا فقالت لها لا ولكن ربي ورب ابيك الله جل وعلا فبنت فرعون قالت لها لا انت بتعبدي اله تاني طب انا هاخبر ابي هروح اقول له قالت لها روح قولي له فراحت بنت فرعون وراحت قالت لمين لفرعون قالت له ده المرشطه بتاعتي بتعبد اله غيرك لانه كانوا بيعبدوه سبحان الله فلما علم بذلك أرسل إليها قال لها ألك رب غيري قالت أجل ربي وربك الله فأمر فرعون ببقرة من نحاس فأحميت بقرة مجوفة كده من نحاس وولعوا عليها نار ولموا فيها زيت مغلي سبحان الله ثم أمر أن يلقى بها وبأولادها في تلك البقرة انا عايزكم بس تتخيلوا المشهد العجيب ده سبحان الله الام كان عندها خمس اولاد اكبرهم حوالي 12 سنه 11 سنه حوالي كده حوالي السن ده كده واصغرهم كان يرضع من ثديها فجابوا اولادها قدامها خدوا بالك دايما الانسان يتمسك من نقطه الضعف بتاعته هنعمل كذا في ولادك هنعمل كذا في, في الام والاب هنعمل تهديد لكن في النهايه لن يكون الا ما قدره الله سبحان الله فقال لها ها هترجع عن دينك وتعبديني ولا اموتك انت وولادك قالت له اعمل اللي انت عايزه بس ليا طلب واحد ايه هو قالت له بعد ما تموتني انا واولادي تجمع عظامي وعظام اولادي وتدفننا في مكان واحد انا خلاص لك ما شئت يعني وفاء للخدمه الفتره الطويله اللي ايه كانت بتخدمه فيها وقفت بقى وشوف المشهد مؤثر ازاي وقفت الام وخدوا اول ابن من ولادها قدام عينيها وخدوه ورموه في الزيت المغلي اول ما نزل الطفل الصغير انفصلت اللحوم عن العظام عظم ابنها طفى فوق الزيت والام شايفه قعدت تفتكر الأيام اللي مرت بينها وبين ابنها الصغير لما كانت حامل فيه لما ولدته لما رضعته لما كانت بتلعبه لما كانت بتأكله لما سهرت الليالي لما كان بيعيا وتقعد سهرانة جنبه لما ولما شريط الذكريات بقى يمر قدام عينيها وهي تبكي ودموعها على خدها خدوا الولد التاني وبصلها شوف المنظر عامل ازاي يا جماعة مؤثر جدا خدوا الولد التاني وبيوصلها ها هترجع ولا نكمل انا لسه برضه ثابتة على ديني ها هتثبتي يا اخت على حجابك شوفي مشاطة بنت فرعون عاملة ايه ابنها بيتقتل قدامها وبرضه هي ثابته وبرضه هي ثابته خدوا الابن الثاني رموه في الزيت انفصل اللحم عن العظم وطفى عظم ابنها الثاني على سطح الزيت ها هترجعوا ولا نكمل في الثالث كملوا مش مهم عندي المهم ان انا القى الله على التوحيد القى الله وانا مؤمنه خدوا الابن الثالث ورموه وطفت العظام على سطح الزيت خدوا الابن الرابع ها هتعملي ايه انا برضه ثابته قتلوا الابن الرابع فضل الخامس الخامس كان بيرضي كان بيرضع الخامس كان في اللحظه دي بيرضع من ثديها راحوا نزعوه من ثديها طفل صغير عمره ما يكملش شهرين ثلاثه ولسه بيرضع ولسه هيرموه كانها تقاعصت قالت لا خلاص انا ما اقدرش انتظر يعني ان انا اشوف طفل بيرضع سبحان الله وهو بينزل في الزيت ده وبينفصل اللحم عن العظم فكانها تقاعصت في اللحظه دي كانت لسه بقى هترجع في كلامها بعد ما اتقتل اربعه من ولادها ولسه فاضل الخامس بس لسه هترجع في كلامها فيثبتها الله عز وجل فينطق الله طفلها الرضيع فيقول يا أمة اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة يا سلام فرموا طفلها ورموها بعديه فلما طفت العظام جمعوا تلك العظام ودفنوهم جميعا في مكان واحد كان الجزاء من جنس العمل زي مشاطة الأجساد ديت وهم بيتحرقوا في سبيل الله جل وعلا شم النبي الريحة الجميلة ديت في السماوات السبع وهو طالع في رحلة الإسراء والمعراج فأخبره جبريل إن الريحة ديت ريحة ماشطة بنت فرعون وأولادها رضى الله عنهم جميعا وأرضاهم شوف دي يا جماعة يقول ابن عباس كما في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن تكلم أربعة صغار عيسى بن مريم عليه السلام وصاحب جريج وشاهد يوسف وابن ماشطة ابنة فرعون والسؤال دلوقتي بعد ما سمعت ثلاث أمثلة من الرجال وثلاث أمثلة من النساء لسه الهمة ما عادتش لسه مش عايز تفر إلى الله ولسه مش عايزة تفر إلى الله يا ناس محتاجين نفر من معصية الله إلى طاعته تعالوا الليلة نتواعد على التوبة إيه رأيكم نبدأها صفحة جديدة من الليلة دي إحنا هنفر إلى الله من الليلة دي إحنا هنتوب اللي بيشرب دخان هيسيبوا الليلة دي إن شاء الله واللي ما بيصليش هيصلي واللي مش محجبة هتتحجب واللي كان بيعق أمه وأبوه هيروح الليلة دي إن شاء الله وهيقبل الأيادي والأرجل قبل الأيادي واللي كان مقطع الرحم هيصل الرحم الليلة دي إن شاء الله واللي كان بيسيء للجوار هيحسن إلى الجوار واللي كان مخاصم حد هيصالحه إن شاء الله واللي كان بيسعى بالنميمة هيصلح بين الناس واللي كان بيغتاب المسلمين هيكف لسانه عن الايه عن الغيبة واللي كان بيكذب هيتوب إلى الله ويصدق من الليلة دي واللي كان ما بيقراش قرآن هيبدأ من الليلة دي يعمل لنفسه ورد كل يوم جزء قرآن يقراه بفضل الله عز وجل واللي كان مش عايز يطلب العلم ومكسل هيبدأ لله في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واللي كان ما بيحبش إلا نفسه هيحب من لله كل المسلمين ويتمنى أنه يعمل أي شيء لخدمة دين الله عز وجل واللي كان بيحب البخل والبعد عن الانفاق الليلة دي ان شاء الله هيؤثر ويطلع هدايا ويوصل لكل الناس الخير بفضل الله عز وجل الليلة دي عايزين ان احنا نتغير الحياة والله ما تستحق ان الانسان ينسى لقاء الله عز وجل أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أيا عبد كم يراك الله عاصيا أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرأة لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي عايزك بس تعيش معايا بقلبك مع هذه الآيات حس بيها كده واستشعر قد ايه ان الدنيا دي لا تستحق ان احنا ننسى لقاء الله عز وجل فيا ريت يا جماعه يا ريت من الله دي بالله عليكم نبدا صفحه جديده مع الله ولا ننسى عنوان المحاضرة ففروا إلى الله يلي لسه ما بتصليش فر إلى الله يلي واقع في الخمر والمخدرات فر إلى الله يلي بتشرب دخان فر إلى الله يلي مش لابسه حجاب فر إلى الله يلي بتعق الأم والأب فر إلى الله بالله عليكم نبدأ صفحة جديدة عشان نكون بركة على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نكون بركة على بلادنا نكون بركة على ديننا نكون بركة على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم عشان يتنزع علينا النصر مرة أخرى وعشان ربنا يرفع البلاء عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا نريد أن نثقل عليكم أكثر من ذلك لكن لا تنسوا عنوان المحاضرة ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وأختم بتلك القصيدة إن شاء الله جل وعلا وهي قصيدة تزهد الناس في الدنيا بفضل الله عز وجل النفس تبكي على الدنيا وقد علمت النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها وديارنا لخراب الدهر نبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها والنفس تعلم أني لا أصادقها ولست أرشد إلا حين أعصيها لا تركنن إلى الدنيا وزينتها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها ومن لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يشتري الدار فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها الحقيقة الموضوع يعني محتاج أكثر من كده بكتير لكن لا أريد أن أطول عليكم أكثر من ذلك بالله عليكم لا تنسوا عنوان المحاضرة ففروا إلى الله تعالوا نجعلها ليلة التوبة تعالوا نجعلها الليلة دي ليلة الفرار إلى الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات صوت الإسلام من القاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته